السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى لا سيما وصلاة وسلاما على الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى محمدا صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله ما زلنا نأتنس بصحبة سيدنا أبي بكر أبو بكر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبه فالصحبة معه والعيش معه والتنقل في أخباره ممتع ممتع إنني أريد أشتهي أن ننتقل بأرواحنا إلى هناك الى المدينه حيث عاش النبي واصحابه هذا المجتمع الرباني الاول الاسلام على اصوله عاشوا الاسلام كما ينبغي كم نشتهي لو عشنا هذه الفتره فدعونا نعيشها باحلامنا نعيش معهم باخبارهم ووقفنا مع ابي بكر رضي الله عنه رجل الورع وحين يذكر الورع يذكر ابو بكر رضي الله عنه كان اورع الناس في الخير ولكننا وقفنا مع جمله للرافعي في الكلام عن التقوى حين عرفنا الورع بانه توق مستقصا على حذر توق تقوى التقوى قال ولهذا يخلق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض سبحان الله العظيم يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعل الرجل من الصالحين يمرض بالتقوى أو تمرضه التقوى او يبتلى بالتقوى يختار للتقوى ينتقى للتقوى يصطفى للتقوى يصنع لكي يكون تقيا تصنعه التقوى لما يبقى تقي يحصل ايه شوف مصطفى صادق الرافعي لما شبه التقوى كانها مرض عشان ايه عشان تفهم بس قال لك ايه تصرف النفس عن الشهوات كما يصرف عنها المرض يعني ايه يعني لما يبقى واحد مريض ونقدم له اكل يقول ايه ها يقول ماليش نفس يا ترى اللهجه العاميه دي معروفه عندكم يعني ايه يعني عارفين يعني ايه ماليش نفس ماليش نفس اكل قدامه الاكل وممكن يكون جعان بس مش قادر ياكل مش مش قادر لا لا لا لا مش عايز ماليش نفس كذلك التقي التقي في الشهوات يعني مش بيجي عند واحده ماشيه قدامه عريانه يقوم يعمل كده عشان ما يشوفهاش لا ده ملوش نفس ملوش نفس يبص لها قرفان بالتقوى لما تجيله فلوس حرام مش هو بيقاوم انه ما ياخدش الحرام لا ده هو ملوش نفس ملوش نفس هي دي التقوى اللي هي ايه السماحه في ترك المناهي اللي ربنا نهى عنه سايبه بصدر واسع بحيث ان هو مش حاسس انه محروم من حاجه لما ترك الحرام بالعكس ده هو ملوش نفس في الحرام مش طايق يدوق الحرام تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض مش همه الشهوات مش مش دماغه ياكل ايه ويلبس ايه ويسكن ايه ويركب ايه يسكن فين ويركب ايه مش مش, مش ده موضوعه ملوش نفس هم لما بيتريقوا يا ابني بيقولوا ايه الفلوس كتير بس النفس اللي تصرف هو ده ملوش نفس تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض وتكسر النفس تشوفه كده منكسر تقول له مالك مفيش حاجه لا صحيح والله في ايه يقول لك والله ما في حاجه انا كويس امال لا لا لا عادي منكسر منكسر لله عارف المريض بيبقى منكسر ازاي عند المنكسرة قلوبهم من أجلي ها أما إنك لو عدته لوجدتني عنده منكسر التقوى بتعمل كده وتفقد الشيء ما هو به شيء فترده من الوهم الى الحقيقه يعني ايه دي تفقد الشيء ما هو به شيء كنت هضرب مثال بالساعة لكن العربية العربيات أنواع بس في النهاية كلها اسمها إيه دابة تحملكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس هي دي وظيفة العربية إنها توصلك من حتة لحتة التقي التقوى تفقد الشيء ما هو به شيء هي العربية المرسيدس بإيه بالعلامة اللي قدام بالنجمة هو بقى التقي مش شايف النجمة مش شايف العربية دي ايه هي كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا لا لا لا ده هي كلها عنده دابة توصله مش اكتر فما عادتش تفرق معاه راكب ايه الحتة دي اسمها ايه البلد دي المنطقة دي ال ال ال دي اسمها ايه شقة ولا اسمها قصر ولا اسمها فيلا ولا اسمها آآ آآ ولا اسمها بيت ولا اسمها عزبة ولا اسمها كل ده فقد تفقد الشيء ما هو به شيء فترده من الوهم الى الحقيقة قال لي ده انا عندي مش عارف قد ايه قلت له هو القبر كام في كام لما تيجي تنام هتنام في مساحة قد ايه تف التقوى التقي بقى مش شايف التليفون نوعه ايه ولا العربية نوعها ايه ولا الساكن في الحتة الفلانية ولا هو اسمه بيقولوا له يا ايه هو عايش مع الحقائق مش مع الاوهام الحقيقة ان هو بشر بيدخل الحمام والحقيقة ان العربية حتة حديدة في الاخر حادثة صغيرة تخليها او شوية ولعة في السخونة زيادة او او او الى اخره هي في الاخر شوية صفيح سواء كان اسمها كذا او اسمها كذا او اسمها كذا تفقد الشيء ما هو به شيء فترده من الوهم الى الحقيقة لو فهمنا التقوى دي عرفنا بقى توق مستقصا على حذر انه يبقى تقي الى اقصى حد وعلى حذر هو ده الورع طب قصة طيب تبين لنا الحتة دي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له خراج كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه يعني سيدنا أبو بكر اشترى عبد بفلوسه وقال للغلام للعبد ده اشتغل وهات لي الفلوس ما هو بقى العبد ده ملكه فيروح يشتغل اي شغلانه ويجيب في الاخر قرشين يديهم لسيدنا ابو بكر انا اشتغلت النهارده بكذا شغله عنده فجاء يوما بشيء فاكل منه ابو بكر فقال له الغلام اتدري ما هذا فقال ابو بكر وما هو قال كنت تكهنت لانسان في الجاهليه وما احسن الكهانه الا اني خدعته فلقيني فاعطاني بذلك فهذا الذي اكلت منه فادخل ابو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه قيل له لا يلزمك ذلك قال والله لو لم تخرج الا ومعها روحي لاخرجته اسمع القصه تاني سيدنا ابو بكر بيبعت الغلام ده يشتغل يروح يشتغل عند واحد في ارضه يشيل لحد حاجه يوصل لحد حاجه يعمل لحد حاجه والاخر يدي لسيدنا ابو بكر خمس دراهم 10 دراهم 20 درهم يشتري له بيهم خبز وتمر ياكله كان سيدنا ابو بكر كل يوم يسال الراجل ده جبت الفلوس دي منين؟ اشتغلت ايه النهارده؟ في اليوم ده ما سالوش قدر سبحان الله فبعد ما كل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الغلام قال له هو أنت ما سألتنيش النهاردة ليه قال له نسيت قال له طب أنت عارف أنا جبت الأكل ده منين قال له لا قال له ده أنا كنت زمان في الجاهلية قبل ما أسلم حد سألني سؤال تفسير منام تكهنت له كهانة وأنا ما بفهمش في تأويل الأحلام فسرته له كده وضحكت عليه فقابلني فاداني القرشين دول هم اللي جبت لك بيهم الأكل سيدنا أبو بكر لا يلزمه أنه يرجعها كلهم خلاص ممكن في مئة حل للقضية دي وده اللي أنا بقوله لك دايما إنك أحيانا بيبقى قدامك الصح وتدور على حل يجي على هواك سيدنا أبو بكر حط يده في فمه وظل يرجع يرجع كل اللي في بطنه اللقمة وغيرها قالوا له مش حرام الحرام على الراجل ده مش عليك انت فقال لو لم تخرج الا ومعها روحي لاخرجتها ده اسمه ورع لان الورع ده مش تقوى فوق التقوى كمان بشويه اخطر حاجه في الدنيا او من اخطر ما في هذه الدنيا اكل الحرام لو عرفت كده فعلا قبل ما تاكل اي لقمه تتاكد انها حلال اي لقمه تحب تاكلها قبل ما تحطها في بقك تاكد انها حلال وحلال صرف ليه لان اللقمه دي هتبقى دم والدم ده هيجري في جسمك كله والشيطان بيجري من ابن ادم مجرى الدم يبقى انت كده بتخلي الشيطان يجري في جسمك كله الخطر كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار اولى به لو كلت حرام النار لو وكلت ولادك حرام النار هو ده الخطر الخطر ان ولادك دول لو وكلتهم حرام هيفجروا امال هيروحوا النار ازاي هيفسقوا هيغلطوا هيعملوا الحرام عشان يدخلوا النار لذلك أكل الحلال والورع في تحري الحلال زي ما قلنا كده لما تسمع النهارده ان اموال البنوك ارباح البنوك ربا تقول لي لا ما فلان بيقول مش ربا طب انت اعتقادك اليقيني انها مش ربا ولا عشان فلان قال وخلاص طب فين التقوى فين الاخذ بالاحوط فلوس كذا ياما النهارده انا مش عايز اذكر بس اشياء دلوقتي وامثله تعمل مشاكل كتير ليك لكن بقول لك تحرى معلش اسال واسال مره واثنين وثلاثه عن مصدر دخلك وعن سر اكلك الشغلانه اللي بتشتغلها دي الدخل اللي داخل لك ده حلال ولا حرام لان المشكله انك بعد ما تاكل ملهاش حل هترجعها تاني زي سيدنا ابو بكر الموقف الثاني من مواقف سيدنا ابو بكر في الورع الموقف في الفتوى زي ما قلت لك ان سيدنا ابو بكر كان اعلم الصحابه على الاطلاق قولا واحدا ومع ذلك قال رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني وأين أذهب وكيف أصنع إذا قلت في آية في كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم ورع ورع النهارده تلاقي الشباب بيفتي في الصغيرة والكبيرة بيتكلم في الصغيرة والكبيرة بيفسر ويألف سيدنا أبو بكر يقول انا انا اتكلم في التفسير ما اقدرش اذا قلت في ايه في كتاب الله برايي تعالى اذا كان من مواقف الرجال التواضع فابو بكر رضي الله عنه رجل التواضع سيدنا ابو بكر زي ما قلت لكم النبي اثنى عليه ربنا سبحانه وتعالى مدحه ومع ذلك هذا لم يدفعه الى الكبر الى الغرور الى العجب بل كان قال علماء السيره وده كلام ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الامم كان ابو بكر يحلب للحي اغنامهم فلما بويع بالخلافه قالت جاريه من الحي الآن لا يحلب لنا منائح دارنا فسمعها فقال لأحلبنها لكم وأرجو ألا يغرني ما دخلت فيه عن خلق عن خلق كنت فيه فكان يحلب لهم رضي الله عنه بعد أن تولى الخلافة احفظ الجملة دي أرجو ألا يغرني ما دخلت فيه عن خلق كنت فيه ما سمعتش حد مرة قال لك يا عم الشيخ ما تنساش نفسك انت فاكر انت كنت ايه ساعتها زعلت اه انا بقول لك ما تنساش نفسك ما تغركش الفلوس ولا يغرك المنصب ولا تغرك اللحية ولا يغرك المنبر ولا يغرك كتاب ولا يغرك شريط ولا تغرك حلقة ما تتنفخش قوي كده ما تنساش نفسك خليك متواضع خليك زي ما انت كنت بتكنس البيت خليك كنت بتعمل ايه شوف بقى لما يبقى خليفة المسلمين بيحلب للحي أغنامهم سبحان الله العظيم كان عمر يتعهد عجوزا عمياء في بعض حواشي المدينة امرأة عجوز في خيمة عمياء كان سيدنا عمر بيروح كل كم يوم الميه واللبن والاكل يروق لها الخيمه فيستسقي لها ويقوم بامرها فجاءها غير مره فوجد احدا سبقه اليها واصلح لها ما ارادت يروح يلاقي الخيمه متروقه وعندها اللبن وعندها الميه والهدوم مغسوله قال لا مين اللي بيعمل كده فترصد له فضل واقف يراقب بقى الخيمه مين اللي بيروح من وراه فاذا هو ابو بكر وهو يومئذ الخليفه الخليفه رايح بيخدم امراه في الصحراء سبحان الله العظيم وانت لو لو امك امرتك تعمل لها حاجه لو قالوا لك اشتري لهم حاجه تبقى الامور صعبه على نفسك قوي مواقف سيدنا ابو بكر مواقف عجيبه وكثيره ومتعدده وتعالوا الى موقف الادب اذا كان للادب رجال فسيدنا ابو بكر رضي الله عنه استاذ الادب غايه الادب في حادثه الافك ذهبت عائشه لتمرض عند اهلها رجعت من الغزوه مريضه وذهبت تمرض في بيت ابيها وما كانت تعرف شيئا مريضه سخنه فالمهم انها ذهب رسول الله وكان يدخل ويخرج ويقول كيف تيكم صاحبتكم صاحبتنا عامله ايه اخبار اللي نايمه دي ايه كيف تيكم حتى افاقت يوما فجاءها رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشه انه قد بلغني عنك كذا وكذا فان كنت بريئه فسيبرئك الله وان كنت الممت بذنب فاستغفري الله وتوبي اليه فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه تقول السيده عائشه وكان دمعي لا يجف فلما قال رسول الله مقالته قلص دمعي حتى ما احس منه قطره وقلت لابي يا ابتاه اجب عني رسول الله يا جماعه الموقف ده والله بيخلي الواحد قلبه يوجعه والله اصل لما انا قلت لكم قبل كده القصه دي لما تبقى انسانه طاهره بريئه متاكد بريئه و طاهره وهذه الامور امور الحرام لا تخطر على بالها قط لا تتصورها يعني ما تتخيلش ان في حاجه اسمها غلط مش في ناس كده عايشه على البراءه والطهاره والطهر فلما يجي حد يقول لها شوف الكلام بتغطي لكنها معنى الكلام انها فزعت اتخضت ده معاها جف يا ابتي اجب رسول الله كانها بتقول يا ابويا شوف النبي بيقول ايه تخيل انت بقى حط نفسك مقام سيدنا ابو بكر بمنتهى قمه الادب عندك هتقول والله يا رسول الله احنا بيتنا طاهر ما, ما, ما, ما نعملش كده ابدا البنت هتموت ويبقى مش مش حرام انك تقول كده ولا غلط ولا يخالف الادب لكن سيدنا ابو بكر عمل ايه قال ايه عايزين نعرف الادب يا رب نتعلم الادب انا كل ما افوت على حته اقول لكم دي الاخلاق المفقوده في حياه المسلمين النهارده اللهم احي امه محمد اللهم اصلح امه محمد اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون من عبادك الصالحين خليها الحلقه الجايه يا ريت هشوفكم ان شاء الله قصدي تشوفوني بحبكم في الله والسلام عليكم